هنا مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله ها أخباركم مع ربنا إيه في درس الأربعاء الثابت وكل أربعة أقول أخباركم مع ربنا إيه وتقول معلش ادينا فرصة كمان طب أدي فرصة كمان والموت قرب يا عم وانت لسه بتحلق برضه ما بتحلقش والله امال ما بتطلعش ليه صلى على الرسول صلي زيد النبي صلاة زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف حال قلوبكم مع الله أخبار القلوب إيه اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا محلا لفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين آمين أحبتي في الله أريد أن أنتقل بكم الليلة خطوة جديدة أو أضع فكرة جديدة أرجو أن تلقى عندكم قبولا وهي أننا من الآن فصاعدا نريد أن نسمي أنفسنا أهل الآخرة ايه رأيكم ولا انتوا اهل دنيا ما ينفعش معاكم الاسم ده ردوا عليا اهل الاخرة اكيد طب اللي موافق يرفع ايده الله اكبر ده احنا ولا مجلس الشعب موافقة اهل الاخرة لكن أيها الإخوة كما أن لكل إنسان عند الله اسم احنا قلنا قبل كده قال رسول الله انا خايف لا يكون الشويه اللي حواليا انت اسمك ايه يا الواد محمد ده صوته عالي فانا خايف الجماعه اللي حواليا دول والواد ناصر الجنيدي بيشوشوا عليا في انهم بيصلوا على النبي بصوت عالي والناس اللي ورا ما بتصليش على النبي صل... لا لا انا بقى بقول اللي حواليا دول ما تزعقوش عشان اسمع اللي ورا صلي على الرسول صلي صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فقلنا كل واحد له اسم عند ربنا واحد ربنا كاتب اسمه عنده عند ربنا صديق لأن احنا قلنا ان كل واحد مننا اللهم اجعلنا ممن تذكرهم عندك اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يذكر عندك بالرحمة ربنا سبحانه وتعالى قال فاذكروني اذكركم وقال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ يعني انت لما تقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله لما تقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لما تقول لا اله الا الله ربنا بيذكرك في الملأ الاعلى في الملائكة يا ترى اسمك ايه مكتوب صديق ولا كذاب مكتوب طيب ولا خبيث مكتوب امين ولا خائن مكتوب مؤمن ولا منافق اسمك مكتوب ايه عايزين برضو في الاسماء يتكتب اسمك رجل الاخره رجل ايه ان احنا بتوع اخره مش بتوع دنيا صراحة الشغلانة بتاعت الرئاسة والترشيحات والكلام ايه ده ده طلع فيها دنيا هي كمان ده انا كنت مفكر انها اخرة ده الموضوع طلع فيه دنيا كتير قوي فالشاهد ان احنا عايزين نبقى اهل الاخرة وكلمة اهل الاخرة دي تبقى صبغة خطبت انا الجمعة اللي فاتت في عين شمس وانتم ما جيتوش الحمد لله انكم ما جيتوش جزاكم الله خيرا اسمعني بس صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم كنت بقول ان اول صفه لرجل الاخره قلتها لكم هنا قبل ما امشي حب الموت الصفه الثانيه الا تكون للدنيا عنده قدر ولا قيمه لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء يبقى معنى كده أن الدنيا لا تساوي معنى كلمة لا تساوي جناح بعوضة يعني تساوي صفر يعني مش جناح بعوضة تبقى كم صفر يبقى هذا هو أن تساوي الدنيا في قلبك احنا بنتكلم عن الدنيا مش الرياسة رئاسة مصر مش قلت لكم كده المرة اللي فاتت ان لما قال فرعون أليس لي ملك مصر ابن الجوزي قال له ايه قال له يا مسكين حمارك ينهق من كف شعير رآه فاهمين ولا ترجم طب اسمع صلى الله عليه وسلم قال له ده انت غلبان قوي انت بتقول أليس لي ملك مصر هي مصر دي ايه ده الحمار لو شاف كف شعير يعمل ايه ينهى اهو انت بتنهى على مصر مصر ايه هي مصر دي تطلع ايه في العالم وفي الدنيا اذا كانت الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة تبقى مصر تساوي كم من جناح البعوضة تساوي كم من الصفر تقول أليس لي ملك مصر ايه ملك مصر يعني هو ملك مصر ده شغلانة يعني الواد ده الغلبان التعبان الكحيان الفقران ده لو دخل الجنة يوم القيامة له قد الدنيا 11 مرة مش قد مصر قد الدنيا كم 11 مرة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة يقول الله عز وجل له ادخل, ادخل الجنة فيقول كيف ادخلها وقد دخلها الناس قبلي واخذوا اخذاتهم يقول يا رب انا اخر واحد زمانها اتملت هدخل اروح فين انا يا رب فربنا يقول له ايه تمنى ربنا يقول له ايه تمنى ها، نفسك في ايه يا؟ يقول له يا رب اديني 100 فدان فربنا يقول له ماشي ها، تمنى وعايز سبعين حورية ماشي ها عايز ايه كمان نفسك في ايه فيتمنى حتى تنقطع امانيه فتكتشف ان كل الاماني اللي عمال يتمناها اماني خايبه لما انا قلت دلوقتي 100 فدان الواد اسامه قال لك لا ال 100 فدان ايه انا والله لا اطلب 1000 فدان ماشي يا عم 1000 فدان الواد احمد بتاع المحله ده قال لك لا 1000 ايه ده انا بقى هطمع في ربنا واقول له 2000 فدان ولا 1000 ولا 2000 مليون فدان ولا ولا حاجه فينق... فيتمنى حتى تنقطع امانيه حتى ايه تنقطع امانيه يعني يقول ده انا به وقتها خالص ها فيقول الله له اترضى ان يكون لك مثل الدنيا مش قد مصر ربنا يقول له ايه رايك تاخد قد الدنيا دي كلها فيقول رضيت ربي فيقول الله له ادخل ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها يعني قد الدنيا وعشر أمثال يعني قد الدنيا 11 مرة ده أقل واحد بالله عليكم انتوا بقى نعمل ايه في الناس اللي بيبيعوا ده ويخسروا ده عشان ايه عشان ارادتي ولا أراد عشان ايه عشان ايه تخسر كل الملك ده عشان ايه بالله عليك ايه في الدنيا يستاهل انك تخسر كل ده والقضية كلها ايام قلائل دول كلهم ستين سبعين سنة وتموت بس وبعد كده تعيش ابد في هذا النعيم فلذلك عايز يبقى عندنا حاجة عايز أصنع الليلة دي حاجة جديدة اسمها نفسية أهل الآخرة الراجل بتاع أهل الآخرة نفسيته تبقى إيه حالته النفسية عايزين نحلله نفسيا ننيمه على الشيزلونج ونقول له احكي احكي عقدك فيقول عقدتي الوحيدة الآخرة نفسي أدخل الجنة وإيه كمان بس عايز إيه تاني مش عايز حاجة طب نفسك إيه في الدنيا رضا ربنا وإيه كمان بس طب اتكلم هقول إيه ما أنا ما عنديش غير كده ربيعة بن كعب بن مالك لما الرسول سأله صلي عليه سلني قال له أسألك مرافقتك في الجنة قال أو شيء غير هذا قال لا شيء غير هذا قال من علمك هذا قال لم يعلمنيه أحد مين اللي غششك مين اللي غششك يا مين اللي غششك الكلمة دي مفيش حد هي دي نفسية أهل الآخرة اللي هي ربنا قال إيه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة يعني نفسية مسبوغ عشان كده تلاقيه لما يجي آه، يشتري حاجة يبقى دماغه في الايه في الاخرة هو بيشتري لما يجي يبيع دماغه في الآخرة هو بيبيع لما يجي يصاحب دماغه في الآخرة هو بيصاحب صبغة نفسية نفسية الرضا بالآخرة منطلق الرضا بالآخرة قرة العين ها الرضا بالآخرة يعني زي ما قلت كده اسمعها من الإمام أحمد الإمام أحمد كان متجوز اتنين زوجتين والامام احمد كان يعني هنقول ايه يعني عايش الدنيا مش مش عايش لكن لما الجزمه اتقطعت قال لي يا بني انما هو لباس دون لباس وطعام دون طعام وانها ايام قلائل هي دي مفيش مانع انك تتجوز اربعه لو تقدر لو راجل مفيش مانع مش مشكله خالص وان يبقى عندك عربيه واثنين وعماره واثنين و... وعندك آه، آه، مليون واثنين مش مشكله خالص لكن المشكله في ايه؟ نفسيتك من جوه ان انت كل ده تحت الجزمه انا عايز الجنه الاخره مش ده الموضوع مش ده مش ده الموضوع خالص هي الرضا بالاخره منطلق قرة العين بالاخره نفسية احنا بنقول اهو احنا بنرتب النفسية بنشكل النف... بنرسم نفسيتك نفسية احتقار الدنيا آه كان معانا واحد هنا ب- شكله ما جاش تاني بعديها كان آه، نفسه زمان يقعد مع فلان من اهل الدنيا كان صاحبي زمان من 20 30 سنه وكان نفسه يقعد مع فلان اسم من اسماء آه، خالك حسني الله آه آه الله يعامله بما يستحق الشاهد ايه لما قابلته بقى جاني من اسبوعين حضر الدرس اللي هو قبل ما نسافر فقلت له انت لسه نفسك تقعد مع فلان فطوره لسه نفسك تقعد مع فلان ها فقال لي لا بقى ما الدنيا اتغيرت اه الدنيا اتغيرت هو- هو برضه عايز يقعد ال- القضية كده الدنيا اما نفسية اهل الاخرة قول لي يا دي يا ابو عمة نفسك تقعد مع مين مع النبي في الجنة وايه تاني بس بالله عليك يا دي يا محمد نفسك تشوف مين اشوف ربنا في الجنة وايه كمان بس بس هو ينفع اقول مع دي حاجة بس خلصت نفسك ايه يا ابو الفتوح يقول لي بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لا يسأل بوجه الله إيه إلا الجنة هي دي القضية تبقى دي نفسيتك تشكيلك النفسي إنك أنت نفسك في الجنة نفسي فيها عارف هموت عليها أه الجنة تبقى عايشة في مخيلتك كده نفسية عشق الآخرة عشق الحديث عنها كنت بقول للشيخ معاذ النهارده طلع لي حته كنت زمان كاتبها عندي في اجنده بس كنت عايز اوثقها برضه وهي ان شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان كل من احب شيئا غير الله ولو كان من المباح كحب الزوجه والولد والوالدين نقص من توحيده بقدر هذه المحبة حاجة تخوف بقى حاجة ترعب حاجة شكلها غلط بس هو اتكلم ما لقيناهاش الحمد لله لكن الحتة اللي لقيناها انه قال وانما يبتلى بالعشق كل مشرك ويعافى منه كل موحد فلذلك ابتليت امرأة العزيز بالعشق وعوفي منه يوسف هي حبت سيدنا يوسف لكن سيدنا يوسف ايه ما حبهاش حبهاش ابدا قال له وهل كل البيوت بنيت على الحب اين الرعاية والتذمم المهم يا اخوة ان نفسية عشق الاخرة بحب الجنة بموت فيها ليه لأن الجنة قريبة من ربنا هبقى قريب من ربنا لأني هبقى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الآخرة يعيشون حالة رشد في الاعتقاد رقي في المدارسة الآية اللي قلتها لكم الأسبوع اللي فات بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل ادارك علمهم في الآخرة في علم اسمه علم علم الآخرة علم الآخرة ده يتدارس برقي قلت لك قبل كده لا مش انت قلت, قلت لك قبل كده ان زمان لما جيت اتزوج قلت للشيخ لشيخي ومعلمي الراجل الكبير الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم دعاة المسلمين الميتين أجمعين ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ووالدينا ووالديكم والمسلمين والمسلمات آه أنا عايز أتزوج قال لي لو أن زواجك هذا سيقربك من الجنة خطوة فافعل وإن كان سيؤخرك عن الله لحظة فلا تفعل هي ده الرقي الفكري في مدارسة علم الآخرة هتتجوز طيب جوازك ده هيدخلك الجنة قال لي هغير العربية قلت لكم ها هغير العربية 28 هجيب تيوته فطيب انهين توصل للجنة أسرع أيهما تصل إلى الجنة أسرع اللي توصلك أسرع هاتها غيرها ايه اللي يوصلك للجنة هي دي نفسية التعامل مع الآخرة أيضا نفسية إيثار علم الآخرة على لعب الدنيا وثرثرتها قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون سمى الله علم الدنيا لا علم دب الواد اللي وراك انا بحبكم في الله سمى الله علم الدنيا لا علم ولكن اكثر الناس ايه لا يعلمون ثم أثبت لهم دنيا قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون عشان كده كان نفسي إن العمالين يمتحنوا المرشحين كان نفسي يسألوهم سؤال ولا اتنين عن الآخرة لكن ما حدش يسألهم عن الآخرة خالص كل الناس يسألوهم عن الدنيا هتعمل لنا ايه في الدنيا يا ناس انا قلت في شبرا كنا في شبرا ولا كانت ايه الحته اللي كنا فيها دي بتاع عبد الرحمن اه شبرا قلت انا نفسي في مرشح قبل ما ينام كل ليله يسال اللي حواليه الفقراء اتعشوا الليله دي اه يامن عشاء للفقراء للغلابه كل ليله نفسي في مرشح يقول انا عندي خطه قوميه للوصول الى الجنه هو ده اللي نفسنا فيه بس دنيا دنيا انا نفسي رجل يقول انا بتاع ربنا واذا سلمنا امورنا لله يدبر لنا الامور ولا يضيعنا قولوا قولوا قولوا قولوا يا ناس انتوا دلوقتي احنا خايفين من الشريعه ليه ويخوفوكوا من اللي بيقول شريعه ليه مش هو ده اللي بنحلم بيه وطول عمرنا بنعمل ليه هو التمكين اسمه اسمه التمكين هو التمكين هو ايه مش التمكين لدين الله في الارض وتحكيم الشريعه ان يحكم الاسلام الدنيا مش هو ده لا لما جالكم بقى اللي بيقول لكم هحكم شريعه تقولوا لنا لا اصبروا شويه لا اله الا الله الايه اللي سمعناها في ال في ال في الصلاه الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم ها قالك بيقول لك أنا هحكم فيك دين ربنا تقول لا عايزين توافقي يا راجل عيب عليك توافقي إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نفسية علوم الآخرة عايزين نتكلم في الآخرة ما دعوة بالدنيا سيب لهم دنياهم نفسية إيثار علوم الآخرة على لعب الدنيا وثرثرتها عايزين نبطل نتكلم في كورة عايزين نبطل نتكلم في السياسة عايزين نبطل نتكلم في الفن عايزين نبطل نتكلم في الفلوس عايزين نبطل نتكلم في النسوان عايزين نبطل نتكلم في الدنيا عايزين نتكلم في الآخرة بنا نؤمن ساعة إن قلبي قسى فتعالى لينه لي يا ناس أنا بقالي كام يوم نفسي نصلي عايز نصلي صلاة فريضة كده هتفق أنا وأنتوا يوم أربع بس مش اللي جاي يمكن اللي بعده نصلي المغرب بالأعراف زي ما النبي عملها مرة صلى المغرب بسورة الأعراف عايز أسمع قرآن وأنا بصلي وأنا واقف كده وحاطط مش قال له ماذا تشتهي قال له أشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها بالقيام أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي نفسية الإحساس أن الدنيا والآخرة لا يجتمعان متضادتان من كان يريد من كان يريد العاجلة ومن كان يريد الآخرة من كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الآخرة اتنين مش واحدة مش شبه بعض ولا زي بعض الاتنين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قالوا القصة دي من أسباب التزامي يا اه كلمنا عن أسباب التزامك كلمنا بقت موضة الأسئلة التلفزيونية دي صلى على الرسول صلي بس آه، إن شاء الله يوم السبت الجاي هتسمعوا خبر كويس للع- للناس اللي هيفرحوا بشرع ربنا آه، كنا بنقول بقى القصة دي قصة إيمان السحرة قصة إيمان السحرة وأنا صغير بهرتني وكتبت كده فقرة اسمها الإيمان لحظة لحظة واحدة السحرة لما جم يحاربوا سيدنا موسى قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين جايين عشان فلوس قال له لو غلبنا لك موسى تدينا كم قال نعم هديك فلوس وإنكم إذا لمن المقربين لا ده أنا كمان إيه هخليكم في الحاشية آه هقربكم هتبقوا تبعي فألقى سيدنا موسى فسجد السحرة كلهم أجمعون شيء عجيب جدا مش كده يا رب؟ آه آه، انت برضه من اصحابي من زمان طول كل مره بتيجي انا بحب الناس اللي ثابتين والمواظبين في الحته اللي ببص عليهم فيها مباشره ده ها، صلي على الرسول صلي كان في واحد تخين جه هنا مره وما جاش تاني ها آه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم والواد اللي عايز يتجوز ده وانا بقول له ما تتجوزش صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ولما بقول عليك واد يعني بحبك ها خلي بالك افهم آه لو قلت لك يا يا شيخ يبقى كده زعلان منك لو قلت لك يا فضيلة الشيخ يبقى زعلان قوي اما لو قلت لك يا سماحة الشيخ يبقى مش عايز اشوفك تاني صلى على الرسول صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ال- ال- الملاحظ ان السحرة لما شافوا ال- العصاية سيدنا موسى لمت التعابين كلها هي مش تعابين ألقوا حبالهم وإيه وعصيهم كل واحد من السحرة جايب حتة حبل خايبة كده وراح راميها في الأرض سحر ربنا بيقول إيه سحروا أعين الناس هو الحبل ما بيتحركش لكن هو خ... خ... خلى عينيك تتهيأ لها ان الحبل بيزحف تعبان وعشان كده بنقول ايه ان السحر والشعوذة تهيؤات وتخييلات يعني هو ما بيعملش حاجة يعني خل- علي- خلي بالك في السحر اللي احنا بنسميه كفر منه العطف والصرف العطف يعني ايه ان واحدة تعمل عمل لجوزها انه يحبها ده كفر مخرج من الملة السحر ده العمل ده ما حصلش انه حبها لكن قدر الساحر انه يخليه يتهيأ له انه هو انه بيحبها عشان كده لما بيبطل السحر يكرهها يحصل الكره والتفريق بينهم ولذلك انا بحذركم وده من التوحيد ان تأتي السحرة والكهان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما وقال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد يبقى لو رحت وما صدقتوش لا تقبل لك صلاة أربعين يوم لو رحتي عشان واحدة تأخر جوازها راح لحد يعمل لها عمل عشان تتجوز او واحدة ما- ما حملتش راح رايح الواحد يعمل لها عمل عشان تحمل او واحد عايز شغل راح لواحد ساحر عشان يعمل له عمل عشان يشتغل او عشان يقلب بينه وبين مراته او عشان يخلي دكانه يشتغل حاله واقف او عشان العربيه اللي بتتخبط يعمل له حجاب يحطه فيها عشان ما تتخبطش الى اخره لو رحت له 40 يوم ما فيش صلاة مقبولة اتنين لو صدقت ان الراجل ده له تأثير على قدر الله تبقى كافر كفر الشاهد السحر عارفين القصة ان هم الحبال والعصي ما بتلعبش في عينيهم هم شايفينها ايه مرمية في الارض حبال وعصي لكن لما سيدنا موسى رمى العصاية عملوا كده فركوا عينيهم ايه ده لا كده ده مش سحر بقى اه فسجدوا لما سجدوا فرعون قال لهم ايه فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قالوا له مش عايزين فلوس انت الكل اللي انت تقدر تعمله انك تعمل ايه تموتنا طب يا ريت قالوا كده انما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر اسمع دي والله خير وأبقى الله شوف كلام الناس بقى لما تفهم عارف ساعتها التعبير اللي انا كاتبه في كراسة ال اه آه، ايه مين اللي نور النور هي دي كأنهم كانوا عايشين في ضلمة وبعدين ايه الدين دي نورت بقوا شايفين ان الدنيا ملهاش لازمة والله خير وابقى هي دي النفسيه هي دي النفسية وأيضا نفسية رجاء أنا ما استاهلش بس ربنا كريم هو ده الرجاء أنا ما انفعش بس ربنا كريم أنا ما بعملش حاجة بس ربنا كريم أنا دايما أقول ال... مش من اليومين دول مش كده ولا اليومين دول بس بقى لي فترة بقول نفسي اموت اشهى شيء عندي في اليومين دول يا سلام لو الواحد يموت بقى اللهم ارزقنا حسن الخاتمة قول لي يعني انت ما عندك يعني مطمن قوي انا مش مطمن ولا حاجة لكن طمعان في فضل ربنا طمعان في رحمة ربنا بقول اكيد ربنا هيكرمني وهتبقى الاخر احسن من الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعجل لي بذلك اللهم أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء نسألك يا عزيز يا قدير أن ترزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وأن ترفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية بمناسبة بقى الدار بمناسبة الجنة بغير حساب ننتقل إلى الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين يدخلون الجنة بغير حساب ذكرنا أشياء ثم وقفنا على أن من يدخلون الجنة بغير حساب قلنا أول حاجة التوحيد نمرة اثنين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون أدي خمسة ستة من يضحك الله لهم اللهم اجعلنا ممن تضحك لهم وعايز برضو حتة عقيدة أننا نثبت لله صفة الضحك سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا قال رسول الله نعم فقال الرجل بخن بخن بخن زي ما بنقول احنا في زماننا يا سلام مش ممكن فقال ما يحملك على قول بخن بخن قال لن نعدم من رب يضحك خيرا قال له ادام ربنا بيضحك يبقى ايه خير خير قلت لكم زمان كان ليا كنا احنا اربعه اصدقاء ربنا يغفر لي ولهم يا رب العالمين الشاهد ان في مره احنا واقفين قدام الباب بيت احدهم زي ما انتم عارفين عادة الإخوة التعبانين اللي زي حالاتي نقعد جوه وبعد ما واحنا خارجين خارج يوصلنا للباب يسلم علينا نفضل ايه واقفين على الباب فالمهم ان هو ايه بنتكلم فضحك وصوته عالي فسمعنا مراته من جوه بتقول ايه ده بيضحك في اخوه كده ما بيضحكش في البيت دايما مكلضم دايما نكدي لكن بره يضحك ويهزر وده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله الأولى أنك تضحك معاهم مين أهلك مراتك وولادك هم دول أولى الناس أنك تضحكهم وتضحك معاهم الشاهد إيه أن اللي بيضحك يبقى فيه خير بس ادم دخلنا في سكة الضحك هنبقى نقولها المرة الجاية للضحك في الإسلام ضوابط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وكسرة الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب يعني احنا مش بتوع نكت لا كانوا يضحكون والإيمان في قلوبهم مثل الجبال نضحك اه بس وقت الجد جد مش زي الشباب بتوع النهارده ان في اشد الاوقات جدية يقلبها تهريج وضحك هو ده الغلط لا وقت الجد جد ومفيش مانع ان احنا احيانا نضحك مش مشكلة نرجع بقى للعقيدة او يضحك ربنا قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا عقيدتنا اهل السنة والجماعة أن الله يضحك يبقى لازم تقول إيه الله ها يضحك بس ما تسألش ولا تتصور الكيفية يضحك ضحكا ليس كضحكنا احنا لما قلنا الوقت الراجل بيضحك مراته قالت ده بيضحك ضحكنا كلنا بس ضحك ربنا مش ايه مش زي ده ضحكا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يبقى احنا آيات الصفات ينزل ربنا يضحك ربنا من أتاني يمشي أتيته هرولة هرولة ربنا يضع, القد يضع الجبار قدمه فيها فتقول قطن قطن إلى آخره هذه الصفات أمروها كما جاءت بدون تشبيه ولا تمثيل لنقول زي كده ولا مثل كده ضحكا هرولة نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يبقى بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل يبقى بعض هتلاقي بعض العلماء الكبار زي مثلا لو رحت الفتح الباري ابن حجر لو رحت في شرح مسلم للنووي لو رحت للقرطبي في التفسير لو رحت كل دول بيقولوا الضحك معناه الرضا ليه قال لا فرارا من التشبيه وده عندهم اسمه التأويل مهما كبرت الراس ما يهمنيش الحق يعرف بالرجال او الحق لا يعرف بالرجال انما يعرف الرجال بالحق اللي يقول الحق يبقى هو الراجل عندنا عشان كده بقول لك بقى ايه سرها احفظها يا ده انت نقلت مكانك ليه من هنا ما تبعدش تاني ها سرها لو جيت يوم القيامه وربنا سالك يا عم ابو الفتوح انت ليه قلت ان انا بضحك ازاي انت تقول عليا ان انا بضحك تقول له مش انا يا رب حبيبك هو اللي قال انا ماليش دعوه الراجل ساله او يضحك ربنا قال نعم يضحك ربنا خلاص النبي اللي قال لكن لو سالك ليه انت اولت الضحك وقلت انه رضا تقول له ايه قول له النووي قال وانا قلت لك امشي ورا النووي انا قلت لك امشي ورا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هي دي النجاة يوم القيامة هي دي ما نفسية اهل الاخرة ان انا دايما لما اتعلم اعمل حساب الاخرة لما اسأل هعمل ايه عشان كده قلت لكم لما اجي اشتري ولا بيع لازم اعمل حساب الاخره لان ربنا سبحانه وتعالى هيسالك عن الجنيه سؤالين جبته منين ووديته فين هيسالك فلبقى هي دي نفسيه اهل الاخره ان انا ابقى عارف كويس جدا لو ربنا سالني جبت الجنيه ده منين اقول له من هنا يا رب عشان كده قلت لكم اسعد ناس يوم القيامه الموظفين الشرفاء جبت الفلوس دي منين يا رب كنت بشتغل في الحكومة وادوني 400 جنيه وديتهم فين كلنا بيهم عدي خلصت لكن بقى في ناس هتقف مدة طويلة جبته منين بعت واشتريت ووديت وجبت وديتهم فين قصة فاللهم إنا نسألك الدعوة دي ما بتعجبش ناس كتيره فعايز اللي تعجبه الدعوة دي يعلي صوته بأمين اللهم لا ترزقنا إلا من حلال ولا تبارك لنا إلا في الحلال اللهم لا توفقنا إلا لما تحبه وترضاه ولا تعنا إلا على ما يرضيك عنا لما بعتها واحد من البشوات الكبار ليه ليه ليه ليه ليه تقول لا ترزقنا ما تقول ارزقنا من حلال وخلاص ليه تقول لا توفقنا ما تقول وفقنا وخلاص وانت زعلان ليه لا ترزقنا الا من حلال قولوا امين اه احنا مش عايزين الا ايه الا الحلال اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب ابعد عنا الحرام واهله يا رب إذا يضحك ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه تاني طب ادفع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه يبقى لو ربنا ضحك لك مرة يا عم أحمد بس مرة يوم القيامة مش هتقف ولا حد هيسألك من القبر على الجنة عدل اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم مين دول بقى مين دول مين دول اللي يضحك لهم ربنا الميزة التي تجمع كل هؤلاء ان لهم عمل فذ صاروخ لهم عمل أعظم من أعمال الناس كلها ال- أنا مش عايز أسوق الحديث الطويل ده دلوقتي لكن عايزين الذين يضحك الله لهم أول واحد الشهيد اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم دبر لنا شهادة على أبواب بيت المقدس أو على أبواب روما أو على أبواب القسطنطينية آه، إنك بقى تفتح المدن اللي الرسول بشر بفتحها دي تبقى قد الكلام ده سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الشهداء أفضل وده لازم تعرفه إن في تفاضل في كل شيء حتى الشهداء قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الشهداء زي ما الرسل فيهم أفضل من بعضهم أفضل من بعض الشهداء في بعضهم أفضل من بعض الصالحون بعضهم أفضل من بعض العلماء بعضهم أفضل من بعض آه، العباد بعضهم أفضل من بعض العوام بعضهم أفضل من بعض وما منا إلا له مقام معلوم لازم تبقوا فاهمين كده ان الناس مش زي بعض اصل كتير بنقول ايه الناس سواسية الناس كأسنان المشط الناس آه، ها آه، لا فضل لعربي على عجمي وينتشر الكلام بيننا آه، وبعدين تروح حاطط الناس كلهم في سلة واحدة ما ينفعش لا الناس مش زي بعض نمرة واحد في الأصول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة الناس معادن ناس في ناس معدنها ذهب وفي ناس زبالة معل- أنا آسف معلش بس دي الحقيقة في الحقيقة في ناس معدنها لولي في ناس معادنها عالية جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة يعني من كل مية تلاقي واحد عدل قول لي واحد في المية كتير كمان ده احنا لو لقينا واحد في الألف ولا في العشر تلاف يبقى نعمة يبقى رضا الشاهد ايه ان الناس في المعادن في, ال... في الأصل معادن تفرق وفي الدين اه الفرق اكتر بقى ابن القيم قال كده قال ومن عظمة خلق الله ومن عظمة قدر الله في الخلق هذا التفاوت الرهيب فتجد رجلين بينهما كما بين الأرض وسابع سماء تلاقي اتنين في الدنيا دي واحد بينه وبين التاني فرق رهيب جدا شاهد لازم تنمو عندك هذه الفكرة ان الناس مش زي بعض الناس مختلفين تماما عن بعض الناس درجات ومقامات وأقدار عند الله الشهداء نفس الشيء قال له من أفضل الشهداء أي الشهداء أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين إن يلقون القوم في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربهم وإذا ضحك ربك إلى عبد فلا حساب عليه هو ده أك أكتر واحد ربنا يضحك له اسمع ثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذين إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه فيقول الله انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي نفسه فيضحك إليه ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه هو ده اللي بقول لك ايه عمل فذ عمل اخروي فذ عشان كده لينا خطبة الجمعة زمان اسمها البطولة مش عارف موجودة ولا مش موجودة موجودة ولا لا موجودة اكيد طب احلف ها البطولة في الإسلام خطبة الجمعة كنا بنقول فيها إن إحنا في زمن تلوعب فيه بكلمة بطل بقى بطل الدوري بطل الكاس بطل الفيلم بطل المسرحية بطولة كاذبة بطولة زائفة بطولة وهمية لكن البطولة في الإسلام عمل عظيم ما نيجي نتكلم عن سيدنا الحمزة بن عبد المطلب نقول عنه ايه بطل بطل نتكلم عن سيدنا خالد بن الوليد بطل ابو عبيدة بن الجراح بطل هم دول الابطال الحقيقيين بطل ودي اللي كنت بتكلم عنها امبارح هنتكلم عنها ان شاء الله في باذن الله في درس الجمعة فضفضة كيف تربي رجلا قوي القلب كيف نربي رجلا ايه قوي القلب لان احنا في زماننا فوجئنا الجبن الجبن والخور والضعف والمهانة والذلة والخوف والرعب وده اللي انا قلته المرة اللي فاتت ان الامة تربت من من سنة 65 لحد النهاردة على على على, على عملت الدولة او الحكومات على صناعة الجبن كان في مصنع واحد بس صناعة ايه عارفين الجبن اه وصار لم يعد للقلوب طعام الا الجبن رب ولادهم ابوك امك يا ابني احنا مش قد الحكومة خليك جنب الحيطة قعدوا يقولوا له خليك جنب الحيطة عيش جبان تموت مستور لحد ما مشي جوه الحيطة ربية الأمة على الجبن على الخوف على الهلع وأول علاج للهلع ده إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الناس اللي بيصلوا دول ما بيخافوش لكن اللي بيصلوها صح ما احنا قلنا هي حاجة من اتنين يا تصلي صح يا تصلي صح ملهاش حل تالت ساعة ما صلينا وطولنا الاربع اللي فات ولا اللي قبليه الراجل زعل وقام صوت ما اما الناس اللي الراجل وقع جنبي ما يقع ما يقع هيجرى ايه لو وقع الوقت الصلاة ما يقع يا عم يعني انت هتموت الناس اه هموت الناس لا حول ولا قوة الا بالله يعني الواحد لو مات هو بيصلي تبقى وحشة اه طب يا ريت طب يا ريت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة الشاهد ايه البطولة هل تذكر قول لي يا ده انت اللي ورطتنا وما بتجيش هل تذكر مرة واحدة ليك عمل بطولي في الإسلام أما تقابل ربنا تقول له يا رب أنا عملت كذا عندك عندك بالله عليك لو عندك قول لي قول لي قول لي عندك ايه تقدر تقف قدام ربنا تقول له انا عملت كذا البطولة دي شيء محتاجة محتاجة قلب اللهم اصلح قلوبنا اللهم قوي في رضاك ضعفنا يذكر ان سعيد النورسي مش عارف اسمه سعيد ابن ايه آه، راجل تركي ايام الخلافة الاسلامية وساعة ما سقطت الخلافة ألا لعنة الله على الظالمين كمال أتاتورك برضو ربنا يعامله بما يستحق اللي هو أسقط الخلافة وألغاها ولبس الناس بعد العمة لبسهم برنيطة ها آه، الراجل ده لما ألغى الخلافة آه، واحتلت إنجلترا مع ال... كانوا بيسموه آه، الراجل البريطاني اللي موجود في مصر كان اسمه ايه المندوب السامي المندوب السامي البريطاني في اسطنبول بعت رسالة لشيخ الإسلام قال له الرسالة دي فيها آه، ستة أسئلة عن الإسلام تجاوب عليها المشيخة فيما لا يزيد على 600 كلمة قال له ست أسئلة دول عن الإسلام وعن محمد السؤال ب 100 كلمة بس ما تزودش عن كده ما تكتبليش مذكرة يجاب عليها في 600 كلمة فلما وصلت الرسالة إلى شيخ الإسلام يومها وأراها لقاهم بيستهزئوا بالإسلام في الأسئلة دي وبيستهزئوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا مش عايز أتكلم كتير في الموضوع ده عشان خايف لغلط في حد ان الاسئله دي لو جت النهارده لاي مشيخه هيعملوا ايه هيجاوبوا وهيدلعوه قوي ويقولوا لك مش عايزين بقى نستثير الناس علينا ومراعاة المصالح والمفاسد وارتكاب المفسدة الأدنى لتفادي المفسدة الأعلى وتفادي المصلحة الأعلى لتحسين المصلحة الكلام اللي, اللي بيقولوه ده لكن الراجل ده قال كلمة عجيبة جدا لو جات لك الأسئلة دي انت هتقول ايه عارف الراجل قال ايه مش هدوخكم الراجل قال ايه قال ان هذه الأسئلة كتب لهم كده الرسالة وقفلها وبعتها لهم ان هذه الأسئلة لا يجاب عنها في 600 كلمة ولا في ست كلمات بل الإجابة على هذه الأسئلة بصقة في وجه من وجه هذه الأسئلة الاصفر عليكم على ال... هي دي الإجابة أحيانا بيبقى الكلام محتاج هو هي دي البطولة هي دي البطولة بطل حكموا عليه بالإعدام بعد كده وخرجت الناس كلها لميدان التحرير بتاع تركيا والآخر قرروا انه يعفو عنه ويرحلوه من البلد ما اتقتلش يعني الشاهد ايه بس خلاص الكلام ايه هي دي البطولة مش بطولة التناسلات وعمالين نطبطب وبعدين بقى المذيعة اللي قاعدة آه يا ريت السلفيين كلهم زيك ايه يا ناس احنا فين هو احنا فين احنا في احنا في ايه ايه التنازلات اللي عمالين نحايل ده وندلع ده ونطبطب على ده ونراضي ده ونطمن ده ليه عشان ايه عشان ايه عشان من اجل ماذا مش هي دي نفسية رجل الاخرة لو الناس دول عايزين اخرة ما كانوش ما يكونوش يعملوا كده ابدا عشان كده دول ضعاف القلب ربنا اللي قال كده فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره البطولة هو ده اللي ربنا يضحك له انه يبقى ايه بطل وبرضه لازم احتاط لكلامي عشان ما يتبحترش غلط والمش معنى كده ان انا بقول لك روح قتل في الناس عشان تبقى بطل ولا روح يشتم الناس عشان تبقى بطل لا بالحق بالحق الامور كلها احنا قلنا ده علم عشان كده ما ينفعش تتحرك إلا بإذن العلم العلم الشرعي يقول لك إيه في تغيير المنكر يبقى هي ديك تتحرك بالعلم الشرعي العلم الشرعي يقول لك ايه الجهاد هي دي مشكلتنا من زمان واحنا بنتكلم عن الجهاد ان احنا بنقول يا جماعة ده علم ان في خمس شروط للجهاد نمرة واحد امير قال صلى الله عليه وسلم الامام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه الحديث متفق عليه يبقى لازم امير اللي هو الخليفة الممكن لازم امير يقاتل من ورائه عشان كده اللي بيقول لي النهاردة اروح مش عارف اجاهد فين ولا اجاهد فين هتجاهد ورا مين مين هو اميرك اتنين راية لازم راية تبقى مرفوعة كده راية لا اله الا الله محمد رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية فمات ميت مات ميتة جاهلية يبقى لازم راية مرفوعة انا هروح اقاتل تحت ايه من أجل تثبيت حكم مين ولا لمين لا راية راية ايه لا إله إلا الله لتكون كلمة الله هي العليا أمير راية عدد مظنة الغلبة الإسلام ما بيقولكش ضيع نفسك لازم عدد مظنة الغلبة ربنا قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله يبقى لازم نبقى نص الأعداء على الأقل نص عددهم العلماء بيتكلموا بقى راجع في روضة الطالبين مبحث فقهي طويل عن هل العدة لها اعتبار ولا لا زي بقول لك مسألة فقهية علم نمرة واحد أمير راية عدد مظنة الغلبة دار منعه دار منع يعني ايه يعني لو اتغلبت اروح فين لازم دار منع ارجع لها اوي اليها فئة خمسة وهي الاخيرة تمايز الصفوف قال الله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطاؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يبقى القضية فيه لازم تمايز الصفوف يبقى الكفار كده والمؤمنين كده المؤمنين يحاربوا الكفار تبقى كده لكن عشان اقتل المسلمين ده موضوع مش مه... خطير على دينك يبقى لما بنتكلم النهارده في قضايا البطولة اوعى تقول بس انا بطل وتخرج بقى بالرشاش تقتل في الناس لا هي مش لعبة ده ايه دين ده دين دين الشاهد انت بطل وريني وريني بطولتك فإنك أنت مثلا تصوم عشرين يوم ورا بعض وريني بطولتك في إنك تقوم الليل مئة ركعة في الليلة وريني بطولتك في إنك أنت تتصدق بصدقة تقسم وسط فلوسك كده وأملاكك وريني بطولتك في إنك تتواضع للمسلمين وتزل لهم وتدعهم يطؤونك دي انواع برضو من الايه من البطولة قال في منزلة الفتوة في مدارج السالكين قال ايه قلب الفتوة وانسان عينها الا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا هي دي البطولة انت مين وانا ولا حاجة ولا حاجة تحت رجليك هي دي نوع من انواع البطولة آه عايز اختم زهقتوا مني ولا لسه آه احنا احنا عايزين نعوض المرة اللي فاتت صلي على الرسول صلي إيثار الله ورسوله على النفس وحظها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه فيقول الله انظروا إلى عبدي هذا حلو قوي انك تستشعر قلت لكم يا جماعة في الصلاة ان الواحد لما يقول الحمد لله رب العالمين ويسمع كده إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي اقف في الصلاة كده وقول الحمد لله رب العالمين وافرح وانت بتسمع ايه ها؟ آه ربنا بيقول عليك عبدي ايه ده ده انت تبعه عبدي نسبك اليه بعدها مجدني عبدي اثنى علي عبدي الله فيا لسعادة قلبك وأنت تسمع ربك يقول ثلاث مرات عبدي عبدي عبدي استشعرها بقى في الموقف ده وربنا بيقول للملائكة ايه انظروا الى عبدي قال فيقول الله انظروا الى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه اتنين ده نمرة واحد اللي قلنا عليه ربنا يضحك له اتنين والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول الله انظروا إلى عبدي هذا يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام في السحر في ضراء وسراء دول الثلاثة اللي ربنا بيضحك لهم الأولاني المجاهد والثاني عنده امرأة بيحبها ولو عليه ينام عنده فراش جيد والدنيا برد شتاء والواد اللي عمل لنا الشبابيك في البيت الشبابيك كلها مفوته ومدخله هوا سم فالواحد نفسه يدفن تحت البطانيه ومع ذلك يروح سايب البطانيه ويقف ويبقى واقف مقفقف ورجليه متلكه بودانه مش قادر يحط ايده عليها ولكن يقول له ده عشانك انت بس يا رب لو ربنا شاف الحتة دي من قلبك يضحك لك ويفرح بيك ويستبشر بيك وأجمل حتة فيها إن ربنا يقول إيه انظروا إلى عبدي هذا عنده امرأة حسنة وفراش حسن يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد يعني ربنا مقدر منك ان انت لو نمت مش هيعذبك مباح حقك نام وتغطى مش حرام بس مقدر ولو شاء رقد ربنا مقدر منك انك انت لو شئت رقدت ولكنك آثرت الله قلت له يا رب انت احب الي ومناجاتك أحب إلي وسعادتي وقرة عيني إنك أنت تراني الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إخوتي أنا عايز أسيب كل ليلة مع المعنى الجميل ده إنك تقف الليلة دي وتقول ربنا يقول ولو شاء رقد مش هرقد يا رب تتجافى جنوبهم عن المضاء في جفاء بينهم وبين السرير كان أحدهم يضع يده على الفراش ويقول له ما أطيبك ما ألينك ما أحوجني إليك والوقوف بين يدي الله أحب إلي منك يحط ايده على السرير كده يقول له والله مرتبه جميله ينسن لكن ابدا ما تحاولش احنا متخصمين لحد اذان الفجر واللي بعد اذان الفجر ده كلهم ساعتين ونروح الشغل يا اخي ربنا يبارك في الساعتين ده في ناس بيناموا ساعتين ويقوم بطل وفي واحد بينام عشر ساعات ويقوم وقد بال الشيطان في اذنيه واصبح خبيث النفس كسلان صح ولا لا فعايزين الليله دي نتعاهد ونتواعد كلنا ان احنا الليله دي هنقومها هنقوم 11 ركعه ليه نقول اللهم اجعلني من اهل الاخره الليله دي كلها كده شغلها اخره اللهم اقذف في قلوبنا حب الاخره اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا واجعل الاخره اكبر همنا اللهم انا نسالك الا تخزينا في الاخره اللهم إنا نسألك أن ترفع قدرنا في الآخرة اللهم مكن لنا من الجنة في الآخرة اللهم يسر لنا في الدنيا علوم الآخرة اللهم أعنا دوما على ذكر الآخرة اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن همه الآخرة اللهم وفقنا لعمل الآخرة وعقيدة الآخرة اللهم ارزقنا عملا عظيما ينفعنا في الآخرة اشغل نفسك الليلة دي كلها كده بالدعاء والذكر في طلب الآخرة أنا أحبكم في الله.
هنا هنا مدرسة ربانية مدرسة ربانية
من مدرسة الربانية نتحدث رباني